نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة بأن فترة طويلة عمالين بنتكلم عن نعيم الجنة ومهما وصفنا في الجنة ومهما قلنا من القرآن أو من السنة فالمولى عز وجل وضح لنا أن ما خفي كان أعظم قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى ولا خطر على قلب بشر لما نضيفها مع الآية الأولانية يبقى نلاقي نفسنا في النهاية مهما وصفنا فلن ندرك نعيم الجنة الجنة الحقيقية ولذلك احنا عايزين بس نسأل سؤال بعد الرحلة الطويلة ديت واحنا بنتكلم عن الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة و عايزين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو ليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما انت ذكرت لهم الجنة وكلمتهم عن الجنة تفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي العظيم لحد ما بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم من أجل أن هم يفوزوا برضوان ربنا ثم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى في الوقت اللي بيذكر فيه قدامنا الجنة برضه بنفس الآيات ونفس الأحاديث ولكن التفاعل لا يتناسب مع قدر الجنة ويأتي الجواب من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم إن هو اليقين اليقين واليقين ده عايزين نقول ان هو رقم اتنين لان في حاجه قبليه لكن عايز اقول اليقين ان الصحابه ما دام سمعوا ان ربنا قال كذا عن الجنه او النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصف معين عن الجنه خلاص كانهم شايفين الجنه عايزين الدليل صلى على حبيبكم صلى الله عليه وسلم سيدنا حنظله والحديث رواه مسلم لما بيقول كان رسول الله يكلمنا عن الجنه والنار فكانه راي عين خدت بالك من كلمه كان راي عين يعني ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الجنه وعن النار كاننا شايفين الاثنين قدام عينينا ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه كان ليه كلمه جميله قوي بيقول ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فلما يتكلم أي كلمة أو يعمل أي عمل على طول بيعرض الكلمة أو العمل على الجنة أو النار الكلمة دي تودي الجنة نقولها الكلمة دي تودي النار بلاش منها من صمت نجا العمل ده يوصل للجنة يبقى خلاص نمضي ما شاء الله في العمل ونسرع فيه ونكتر منه طب العمل ده يوصل النار بلاش منه خالص احنا في غنى عن النار لأن المولى عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طيب يبقى الأسباب الحقيقية اللي خلت الصحابة يتفاعلوا هذا التفاعل الإيجابي الحقيقة هم ثلاث حاجات رقم واحد وده أنا أظن أنه أعظم سبب هو أن الصحابة هم اختيار المولى عز وجل بصدق يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى لما اطلع على قلوب العباد لم يجد اطهر من قلب النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون خاتم الانبياء وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي فاختارهم لصحبته يكفي ان اقول لكم حاجه ان جيل الصحابه هو الجيل الوحيد اللي نقدر نقسم بالله انه خير جيل بعد الانبياء والمرسلين لسببين لان ربنا هو اللي زكاهم ولان النبي هو اللي زكاهم ربنا قال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس ولو أن الكلام أصلا عام في حق الأمة لكنه المخاطب ابتداء بهذا الكلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه دول الصحابة ومنهم من ينتظر لهم محنة وما بدلوا تبديلا ويكفي والله العظيم لو لم يرد في حق الصحابة وفي فضل الصحابة إلا قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لكان كفايه والله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني اللي هم الصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى اذا رقم واحد اللي خلى الصحابه يتفاعلوا هذا التفاعل ان ربنا هو اللي مختارهم ويعلم ان القلوب دي اطهر قلوب بعد الانبياء والمرسلين رقم اثنين اليقين اليقين اللي دب في قلوب الصحابة لدرجة إن هم كانوا يسمعوا الآية على طول في ساعتها تتحول الآية إلى واقع عملي سيدنا عمر بن الخطاب لم يحفظ سورة البقرة إلا في تسع سنين وفي رواية في 12 سنة مع ان سيدنا عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سوره البقره بدون مبالغه في خمس ايام هيحفظها امال ايه اللي خلاه يعمل كده ياخر الحفظ بالمنظر ده سال عمر بن الخطاب فقال والله ما كنت انتقل من ايه الى التي تليها الا واكون قد عملت بالتي تسبقها يبقى اذا المساله مش مساله حفظ وبس وانسان يحفظ القران وهو اخلاقه ما فيش وسلوكياته يعني إيه تعبانه لا ده هو بيتعامل مع القران قلبا وقالبا انا بقرا القران وبعمل بيه ثم ادعو الناس الى هذا القران العظيم يبقى رقم واحد انهم اختياروا المولى عز وجل رقم اثنين اليقين رقم ثلاثه ودي مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية إن الصحابة مروا بتجربة فريدة هذا اعتقادي مروا بتجربة فريدة التجربة دي لم يمر بها جيل من قبل الصحابة ولن يمر بها جيل من بعد الصحابة التجربة ديت بتتلخص في أربع خمس نقاط رقم واحد انهم عاشوا وتعايشوا مع اسباب النزول وتعايشوا قلبا وقالبا مع مع القران مع كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لو ان انت عايش في زمن الصحابه واقف بتصلي وبتقرا بقول المولى عز وجل ده انا بذكر على سبيل المثال بتقرا قول المولى عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى فخطر على بالك في ساعتها مباشره عبس وتولى ان جاءه الاعمى ايوه الايات ديت نزلت في الصحابي الجليل اللي ساكن في البيت اللي على يميني اللي هو عبد الله بن ام مكتوم تخيل احساسك ايه وانت شايف عبد الله بن ام مكتوم ماشي قدامك وانت بتقرا الايات ديت وبتتعايش معاها والصحابه اللي نزلت في الايات دي قدام عينيك تخيل حضرتك وانت بتقرا قول المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بتقول ايوه ما شاء الله ده الايات دي نزلت في زيد بن حارثه اللي ساكن في البيت اللي على يساري ما شاء الله ومش فيه هو بس ده الايات دي نزلت في زيد بن حارثه وزينب بنت جحش لما زيد تزوج من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم بعد ذلك حدث بينهما خلاف وطلقها زيد فجاء الامر بزواجها من عند المولى عز وجل ان المولى عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا خلاص تزوجها وطلقها زوجناكها يعني زوجها المولى عز وجل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيلوا انت بتقرا الايه ديت وانت شايف قدامك زيد بن حارثه تقول ما شاء الله الايات دي نزلت في زيد بن حارثه وزينب بنت جحش تخيلوا انت بتقرا قول المولى عز وجل وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى تقول ايوه الايات دي نزلت في ابي بكر الصديق حينما اعتق بلالا اشترى بلال وكان عبدا رقيقا اشتراه واعتقه هو ومجموعه كبيره جدا من المسلمين واعتقهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فربنا بيقول في حق ابي بكر ومن كان على منوال ابي بكر فقال وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تخيل حضرتك لما كل آية من كتاب الله نزلت أنت عارف هي نزلت إمتى ونزلت في مين وسبب نزولها وقصة نزولها تخيل إيمانك هيبقى في قلبك عامل إزاي دي أول حاجة في التجربة الحاجة التانية في التجربة وأنا شايف إنها برضو من أهم الأشياء ومن أهم التجارب التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مجرد رؤية النبي ولو مرة واحدة في العمر مش عايز أقول في الحقيقة عايز أقول حتى في المنام بتعتبر حدث عظيم جدا في حياة الإنسان ممكن إنسان حياته كلها تتغير من الألف للياء بسبب إنه شاف رؤية وشاف في الرؤية ديت حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتخيل بقى اللي يشوف النبي على الحقيقة طب تخيل اللي أعظم من كده تخيل إنه مش شاف النبي وبس لا وعاش مع النبي وشاف أخلاق النبي وسلوكيات النبي شاف عفوه شاف اخلاقه شايف كل حاجه عملها النبي عليه السلام تخيل التجربه دي كانت تبقى عامله ازاي في حياه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تخيل لو انت عايش مع النبي وبتسمع بتسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويتبع الجنائز طيب تخيل كده بتقول ايه انا سمعت ان النبي لما كان يعرف ان في حد مريض كان بيروح يزوره ولما كان يعرف ان في حد من الصحابه مات كان يروح بنفسه ويتبع الجنازه يصلي عليه ويدفنه ويدعو له صلى الله عليه وسلم طب تخيل بقى لو كنت انت المريض اللي النبي راح زاره يا شوف تخيل بقى فرحتك طب تخيل لو انت اللي مات والدك او ماتت والدتك والنبي صلى الله عليه وسلم راح صلى عليه او صلى عليها وحضر الجنازه ودفنهم ودعا لهم تخيل احساسك قد ايه وحبك قد ايه كان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل التجربه الفريده العظيمه التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا قبل الفاصل إزاي الصحابة تفاعلوا مع الجنة قلنا لثلاث أسباب السبب الأولاني إن ربنا هو اللي اختارهم وعشان كده كانوا بالإيمانيات العالية ديت رقم اتنين اليقين اللي دب في قلوبهم إن أي كلمة ربنا بيقولها أو أي كلمة بيقولها النبي عليه السلام خلاص يقينا هي كانه قدام عينيهم شايفينها رضي الله عنهم وارضاهم الحاجه الثالثه قلنا يا جماعه ان هم مروا بتجربه فريده جدا ان هم شافوا النبي وعاشوا معاه ومجرد رؤيه النبي حدث ضخم جدا فكيف بمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اول حاجه تخيل حضرتك ان شافوا عاشوا مع اسباب النزول يعني ان هم مروا بتجربه فريده جدا جدا عاشوا مع اسباب النزول كل ايه نزلت فين ونزلت في مين دي حاجه كبيره جدا الحاجه الثانيه ان هم شافوا النبي وعاشوا معاه صلى الله عليه وسلم وقلت قبل الفاصل تخيل حضرتك لو انك عرفت ان النبي كان يعود المرضى و... ويتبع الجنائز طب تخيل لو كنت انت المريض اللي النبي زاره تخيل حضرتك احساسك يبقى عامل ازاي تخيل لو واحد قريبك مات والنبي راح حضر جنازته وصلى عليه ودعا له كان احساسك يبقى عامل ازاي طب تخيل لما تسمع ان النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه لدرجه ان جاله مره رجل اعرابي كان لم يسلم بعد فرأ... فسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقه فاعطاه النبي غنما بين جبلين شوف حضرتك حضرتك المكان اللي احنا قاعدين فيه ده تخيل لو في جبل هناك وفي جبل هناك وبين المسافه الكبيره دي كلها مليانه اغنام والنبي بيقول له خد كل الاغنام ديت فاخذ الاغنام وراح للقوم بتوعه للقبيله وقال لهم يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه اي من لا يخشى الفقر ابدا طب تخيل لو كنت انت الاعرابي دوت اللي النبي اعطاه غنما بين جبلين كان ايمانك هيبقى عامل ازاي تخيل لما تسمع ان النبي كان يكرم اليتامى وكان يكفل اليتامى وكان يحض الام على كفاله اليتامى ويقول لهم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين تخيل لو كنت انت اليتيم اللي النبي اكرمه واللي النبي حض الأم على إكرامه كان إيمانك يبقى عامل إزاي تخيل لما تسمع أن النبي كان يدعو لمثلا واحد من الصحابة أسلم كان مثلا أمه ما أسلمتش أو أبوه ما أسلمش كان النبي يدعو, يدعو لهم بالهداية فيسلموا تخيل لو كنت انت اللي مكان ابي هريره لما النبي دعا لامه ان ربنا يهدي قلبها للاسلام فشرح الله صدرها للاسلام واسلمت تخيل لو كنت انت ابو هريره وامك اسلمت بدعاء النبي كان حبك يبقى عامل ازاي للنبي صلى الله عليه وسلم بقول لك تجربه فريده جدا جدا ما مرش بها جيل قبل جيل الصحابه ولا هيمر بها جيل بعد جيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الصحابه من ضمن التجربه الفريده شاهدوا اشياء عجيبه اعجب من الخيال الصحابه شافوا الملائكه شافوا سيدنا جبريل في صورة البشر في صورة دحية الكلبي اللي هو الصحابي الجليل تخيل لما تكون انت شايف واحد في صورة بشر وبعد ما يبن... بعد ما يمشي الرجل ده النبي يقول لك عارف مين اللي كان قاعد معك ده تقول له مين يا رسول الله يقول لك ده كان جبريل جبريل كان قاعد معانا بيعلمنا امور ديننا تخيل التجربة الفارده دي تخيل لو انت في غزوة بدر وشفت ناس بيقاتلوا معاك ما انتش عارف مين دولت وبعد ما انتهت الغزوه واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك عارف مين اللي كانوا بيقاتلوا معانا دول؟ دول الملائكه ملائكه مخصوصين ربنا انزلهم من السماء الرابعه عشان يقاتلوا معانا في غزوه بدر، تخيل احساسك يبقى عامل ازاي؟ تخيل لما كانت الملائكه تيجي تسلم عليك كل يوم ايه ده الملائكه كانت بتسلم على حد اي نعم كانوا يسلموا على عمران بن حسين كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان عمران بن حسين كانت الملائكه كل يوم عند السحر كانت تاتي وتسلم عليه تخيل ايمانك كان يبقى عامل ازاي لما تعرف ان الملائكه انت شايفهم بعينيك وتخيل لما تعرف انه كانوا بيقاتلوا معاك وتخيل لما تعرف انه كانوا كل يوم بييجوا يسلموا عليك تخيل لما الصحابه شافوا بعض المعجزات الحسيه اللي قدام عينيهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطلع يخطب كل يوم جمعة على جذع من نخل جذع مقطوع من شجرة يا جماعة ففي يوم من الأيام واحدة من الأنصار قالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه قال لها طبعا فصنعوا له منبر فصعد على المنبر في الجمعة اللي بعدها وأمر بالجذع أن ينحى جانبا فلما صعد النبي على المنبر بكى الجذع وحن حنينا حتى سمع الصحابة صوت حنين الجذع بكى الجذع لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي قطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل والتزم الجذع أي احتضن الجذع فسكن الجذع بحضن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل إيمانك يبقى عامل إزاي تخيل لما تشوف انشقاق القمر ال- المشركين جايين للنبي عليه السلام بيقولوا له لا نؤمن لك يا محمد حتى تشق لنا القمر إلى نصفين وإذا بالحبيب المصطفى يسأل المولى عز وجل أن يشق القمر نصفين فيأمر المولى عز وجل القمر فينشق نصفين والمشركين شايفين القمر وقد انشق نصفين والصحابة شايفين نفس المنظر تخيل إيمانك يزداد في قلبك إزاي بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل لما الصحابة يشوفوا الجمل جمل كان شرس والراجل صاحب الجمل بيقول له يا رسول الله الجمل ما بقتش قادر استخدمه وده راس مالي بنقل عليه التجاره بتاعتي فيروح النبي ويامر الجمل فياتي الجمل الى النبي ويسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعدها راح دخل على النبي وعايز يسجد له النبي بيقول له بتعمل ايه يا انس؟ قال يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن احق قال لا انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها شوف قد ايه جمل بيسجد للنبي فياخذ النبي بخطام الجمل ويسلمه لصاحبه ويعود الجمل اجمل مما كان والف و- و- واشد اناسا مما كان تخيل حضرتك لما تشوف الماء بينبع من بين اصابع النبي لما حدث جفاف في الحديبيه والنبي امرهم يجيبوا له صحن بس كده فيه ميه فوضع عاده وسمى الله وبارك فبذا بال- بال- بالماء يم ي- يعني يفيض و- و- وينفر من بين اصابع الس- النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كانه نافوره والصحابه يجوا يملوا الاوعيه بتاعتهم ويروحوا يتوضوا ويغتسلوا ويشربوا والميه ما زالت تنبع وتفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما الصحابة كانوا يسمعوا صوت تسبيح الطعام في يد النبي ويسمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم تخيل إيمانك كان يبقى عامل إزاي وانتوا عارفين معجزات النبي كانت كثيرة جدا جدا وأعظم من أن تحصى أو تعد تخيلوا لما النبي كان يخبر ببعض الامور الغيبيه والغيب على الاطلاق لا يعلمه الا الله لكن ربنا اطلع النبي عليه السلام على بعض الغيبيات فراها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها للصحابه تخيل لما تسمع بعض الغيبيات في غزوه بدر النبي يقول للصحابه هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان فما اشار النبي الى مكان الا وقتل فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما تشوف منظر زي ده ايمانك يبقى عامل ازاي تخيل لما النبي في سريه مؤته واقف وسط الصحابه ويقول لهم قتل الان فلان الفلاني وقتل فلان الفلاني وقتل فلان ويسمي الصحابه يقول لهم اتقتل زيد بن حارثه ثم جعفر بن ابي طالب ثم عبد الله بن رواحه وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزداد الايمان في قلبك وغيرها كثير وكثير من الغيبيات اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى التي لم يرها الصحابه ولكن رايناها نحن شوف تخيل لما شفنا علامات الساعه الصغرى وسنرى علامات الساعه الكبرى تخيل كل الغيبيات دي التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزداد الايمان في قلبك فلو تعاملنا مع ذكر الجنه كما تفاعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لراينا العجب العجاب لشفت بقى تخيل بقى لتفاعلنا مع ذكر الجنه بالطاعه وبذكر الله وبقراءه القران وبالاكثار من الطاعه لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا وقع احدنا في معصيه لبادر الى التوبه كما كان يبادر اصحاب النبي الى التوبه والى العوده الى الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون مش ايها المذنبون فالتوبه واجبه في حق كل مسلم بفضل الله ويكفي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يتوب في الليل في اليوم والليله اكثر من سبعين مره وفي روايه كان يتوب مئة مره يبقى لو تفاعلنا مع ذكر الجنة احنا عمالين بقالنا اهو داخلين على شهر عمالين بنتكلم عن الجنة ووصف الجنة وطعام الجنة ونساء الجنة وحور الجنة وكل الخيرات التي ذكرناها عن الجنة لو قلوبنا كقلوب الصحابة بفضل الله كنا فعلا تفاعلنا مع ذكر الجنة كما تفاعل أصحاب النبي مع ذكر الجنة كنا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لهذا الدين العظيم وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وفزنا في تلك اللحظة برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة واحنا قاعدين دلوقتي في المكان الجميل ده وسامعين يمكن حضراتكم سامعين معايا صوت ال- البلابل سامعين صوت البلابل وصوت العصافير تحس فعلا بان امال الجنه شكلها ايه زي ما بنقول وبنكرر دائما هذا اعداد البشر للبشر فما ظنكم باعداد رب البشر فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما زلنا بنتكلم عن يوم في الجنه وفاضلنا لقاء واحد اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا هذا العمل بان ربنا يجعلنا ويكتبنا من اهل الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وساعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى